السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد آه لو عرفنا ربنا اه لو عرفنا ربنا بس عرفناه معرفة حقيقية يا جماعة في حاجة اسمها معرفة عامة ومعرفة خاصة المعرفة العامة ما تغنيش الغنى المطلوب يعني مثلا الطب روح للمزارع طيب قول له ايه رأيك في الطب يقول لك ده حاجة عظيمة جدا يا ريت اولادي كلهم يبقوا دكاترة روح لدكتور قول له ايه رأيك في الطب يقول لك يا انا مش عارف مين اللي زقني ست سنين شقة وبعد كده في الاخر 250 جنيه في الشهر فده معرفة خاصة فله رؤية تانية خالص يا جماعة احنا عارفين ربنا بس معرفة عامة احنا عايزين نعرف ربنا المعرفة اللي تخلينا تحبه نحبه اللي تخلي كل ذرة في قلوبنا وكل ذرة في كياننا تهتف بحب الله سبحانه وتعالى زاهدين في ربنا ليه ليه زاهدين في ربنا كان احد السلف قاعد بيذكر الله بحب رهيب لله فجي ناس حواليه عايزين يسالوه ياخدوا ويدوا قال لهم اذكروا الله بيتكلموا تاني اذكروا الله بيتكلموا تالت فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب كل الناس زاهدون فيك يا رب فعلا يا جماعه الكلام ده حقيقي احنا زاهدين في ربنا احنا فينا مين اللي زاهد في ربنا ومين اللي راغب لربنا سبحانه وتعالى كل يوم بنقول لربنا 17 مره منايا اوصل لك يا رب منانا نوصل لك يا رب في الفتحة اهدنا الصراط اهدنا خليك معانا خطوة خطوة ما تسيبناش مش عايزين نتعطل مش عايزين نتأخر عنك يا رب منانا نوصل لك يا رب كل ذ- كل ثانية آلاف الناس بيطوفوا حوالين الكعبة بيقولوا له منانا نوصل لك يا رب ليه الطواف ده انتوا عارفين يعني ايه طواف يا جماعة عارفين لو جبنا قطة ولدت وجبنا بنتها حبسناها في في بيت القطة تفضل تطوف حوالين البيت عشان عايزة توصل لبنتها احنا بنطوف واحنا قلوبنا بتهتف منايا يوصل لك يا رب بل كل ذرة في الكون في كل ثانية بتهتف منايا يوصل لك يا رب المفاجأة الرهيبة ان مش احنا بس اللي بنطوف ده كل ذرة في الكون بتطوف الالكترونات في كل ذره بتطوف حوالين النواه الكون كله كل ذره فيه بتهتف من اعماقها لربنا في كل ثانيه منايا يوصل لك يا رب لسه واقفين على بابه وعايزين نوصل له الليله يا جماعه اخطر خطوه في السلسله كلها الليله الخطوه اللي لو خدناها هنسبق غيرنا سنين الليله الشعور اللي لو دخل قلوبنا هنسبق كل اللي حوالينا الليله هنعيش في ظلال حب اغلى حب في حياتنا اغلى حبيب في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى الليله اخطر دواء في الروشته اللي احنا بقالنا كذا حلقه بادئين فيها روشته الوصول الى الله حب الله هنتكلم عن حب ربنا سبحانه وتعالى يا ترى انت بتحب ربنا قد ايه عارفين هدف الليله ايه هدف درس الليلة ان ربنا يبقى اغلى حاجة في حياتنا ان ربنا يبقى اغلى شيء في حياتنا عايزين يا اخوانا ربنا يبقى اغلى من حياتنا ومن روحنا عايزين ربنا عايزين نحب ربنا الهي كيف انساك الهي كيف انساك وحبك في دمي يجري يا رب ده انت حبك بيجري مع دمي بيغذي كل ذره في جسمي بحبك كل ذره في جسمي بتحبك فانسى الكل الاك وابقى مخلصا عمري وابقى مخلصا عمري حب الله سبحانه وتعالى حب الله اقوى عاصفه تغييريه اقوى عاطفه تغييريه ما سمعتيش عن البنت اللي انتحرت لما المغني اللي بتحبه مات ما سمعتش عن اللاعب اللي في الدوره الاولمبيه اللي فاتت اللي حرق نفسه قبل الماتش وقبل اللعب وقال انا بوهب روحي لفريقي وللوطن بتاعي حب كل ده حب يا جماعه ما سمعتوش عن المغني اللي بيشتغل 15 ساعه في اليوم ايه يعني ملحنا هابط على كلمتين هابطين وكله سفول في سفول والعياذ بالله وقذاره في قذاره ليه بيشتغل كل ده حب ده مش موضوع لحن هابط وكلمات هابط بيحب اللي بيعمله ما سمعتوش عن ناس اتنازلت عن عروش وممالك وامبراطوريات عشان علاقه حب عشان حب سكن في القلب تجاه المخلوق ما شفتش واحد صاحبك قبل كده ما عادش بيشرب سجاير ايه يا عم انت التزمت وتبت ولا ايه لا بس انا اتفقت مع اللي بحبها ان انا ما اقعدش اشرب سجاير ما شفتش واحد صاحبك قبل كده بقى بيذاكر رغم انه كانش بيطيق المذاكره انت بتعمل كده ليه يقول لك اصل انا اتفقت معاها ان انا هبقى راجل وهبقى انسان جد وهذاكر هو هو لما خاف من الامتحان ما ذاكرش يبقى الخوف مش قد الحب هو ده اللي انا عايز اقوله لكم النهارده انا اكتشفت ان حب ربنا عاطفه تغييريه اكتر من الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ولازم الاثنين ولكن حب ربنا اقوى اقوى من الكلام عن الموت وسكراته اقوى من الكلام عن القبر واهواله اقوى من الكلام عن القيامه وحسراتها اقوى من الكلام عن الصراط والميزان اقوى من الكلام عن النار وزقومها وحميمها وسلاسلها حب الله عاصفه تغييريه في قلوبنا حب الله لو انت حبيت لو انت لما واحد بيحب واحده يجيب لها هديه ذهب تقول له مش كتير ده يقول لها كتير على مين كتير على مين يا جماعه الحب الله يفجر جواك وجواكي طاقه رهيبه لطاعه ربنا سبحانه وتعالى حب ربنا سبحانه وتعالى اقوى من الخوف اقوى من الخوف من ربنا ولازم الاثنين تخيلوا واحد مراته طلبت منه طلب وواحد خطيبته طلبت منه طلب نقول اللي ينفذ الطلب اقوى اللي خطيبته طبعا ليه لان اللي بينفذ طلب خطيبته بينفذ بحب انما اللي بينفذ طلب مراته بينفذ بخوف مرعوب مش عارف يقول لا يبقى الحب اقوى ولا الخوف حب الله سبحانه وتعالى حب الله لما واحد بيحب بيقول انا بقيت انسان تاني انا اتغيرت حب الله يخليك انسان تاني انسان تاني تماما انسان متغير حب الله هيخلي كل حاجه في حياتك ليها طعم مش الرسول عليه السلام بيقول ثلاث من كنا فيه فيه وجد حلاوة الإيمان بقى الصلاة ليها طعم الذكر بقى له طعم العبادة بقى ليها طعم قيام الليل بقى له طعم ليه زي ما الجنيد كده بيقول واه يا أيام البدء فينك يا أيام زمان أيام بداية الالتزام وبداية الإقبال على الله ليه ده حاجة مش عارف ينسى طعمها ده عبادة بحب ده عبادة بفرح حب الله هيخليك عايش عايش صلاة عايش ذكر هيخليك عايشة مش اللي بيحب يقولك ده انا ما كنتش عايش انت لو حبيت ربنا تقول انا ما كنتش عايش انا ما كنتش بقرا قرآن انا ما كنتش بصلي انا اول مرة اصلي انا اول مرة اقوم ليل انا اول مرة احس ان انا عايش في الدنيا بقيت بحب ربنا سبحانه وتعالى حب ربنا هيخليك فرحان فرحانة وانت بتلبسي نقابك وخمارك فرحان وانت قايم تصلي قيام ليل فرحان وانت بتجري على المسجد عشان الصف الاول او عشان صلاة الجمعة او عشان التبكير يوم الجمعة فرحان وانت رايح تحضر درس هيخليك فرحان هيدوقك لاول مره في حياتك يعني ايه انتظار الصلاه بعد الصلاه يعني ايه مستني ميعاد حبيبك ميعاد الوقوف بين ايدين حبيبك انتظار القيام بعد القيام انتظار جلسه الضحى بعد جلسه الضحى انتظار ورد العباده اللي جاي يا اخوانا حب الله هيعمل في حياتنا انقلاب الخوف من ربنا هيخليك تسيب حاجات انما حب الله هيخليكي تعملي حاجات عمرك ما تصورت انك كان في يوم من الايام ممكن تعمليها انقلاب في حياتنا انقلاب بعد ما كان الشاب لذته في مش عارف على عكسه ولا هتبقى لذته في قيام ليل بعد ما كانت البنت لذتها في طقم معين بتاع هتبقى لذتها في مناجاه ربنا بعد ما كانت العيله لذتها في مصيف بتقعد تعمل له جمعيه عشان تطلعوا هيبقى لذتها انها تطلع على مكه تعمل عمره كل سنه وتستنى من السنه للسنه ميعادها واحد اعرفه اول ما التزم بيقول انا كان امنيه حياتي اسيب الدنيا كلها وامشي في الدنيا كلها اكلم الناس عن ربنا اكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى ليه يا جماعه لما شله بتلتزم مع بعض واحد منهم بتلاقيه سبقهم كلهم ليه لانه حب ربنا اكتر منهم فبقى هو اللي سبقهم حب ربنا عاطفه تغييريه رهيبه عايزين نتغير عايزين نتغير بقى يا جماعه عايزين احنا دلوقتي في نهايه السلسله اهو عايزين نتغير عايزين ننطلق الى الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لكم في ناس حبت ربنا قد ايه في ناس عاشت حب ربنا قد ايه في ناس حب ربنا سكن في كيانها وقلبها وكل ذره فيها قد ايه في ناس عاشت قد ايه حب ربنا عارفين ملائكه السماء السبعه الملائكه اللي بتطوف حوالينا اللي كمان الاعلى الطوافين حوالين العرش وترى الملائكه حافين من حول العرش حافين يعني بيقربوا قوي مشتاقين قوي لربنا حافين من حول العرش من حول العرش قاعدين يطوفوا يطوفوا يطوفوا يعني مش احنا بس اللي بنطوف مش كل ذره في الكون اللي بتطوف ده كل الكون بيقول منى يوصل لك من اول حمله العرش والطوافين حواليه لغايه احنا واحنا بنطوف حوالين الكعبه لكل ذره في الكون وهي بتطوف الكل بيقول منى يوصل لك يا رب انا مش هكلمك عن حب الانبياء لله لا انا هكلمك عن حب الحجر لله عن حب الشجر لله الحجر لما سيدنا موسى جاء لميقات ربه وكلمه ربه وسيدنا موسى لما سمع كلام ربنا اشتاق لربنا قال له رب ارني انظر اليك عايز اشوفك يا رب مشتاق يا رب قال لن تراني صبر عليها ازاي مش عارف ازاي صبر على كلمة لن تراني ازاي صبر انك مش هتشوفني الوقت يا موسى فلما تجلى ربه للجبل يا موسى انظر الى الجبل لما تجلى ربه للجبل لما الجبل عاين جلال الله وجمال الله وكمال الله وعظمة الله الجبل اتفتت الحجر اتفتت وانت قلبك ما اتفتتش من حبه الجبل انهار وانت قلبك لسه ساكن الحجر وكل ذره طافت من كتر الشوق ليه وانت قلبك لسه حجر ليه ليه يا جماعه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ذنوب كل دي ذنوب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني ايه يا رب ليه الايتين دول ورا بعض لو ذنوبك حجبت قلبك عني في الدنيا هتتحجب عينك عن رؤيتي في الاخره خدوا بالكم يا جماعه المؤمنين حب ربنا صاحبهم حتى لما نزلوا قبورهم حتى في القبور في صحيحين لما الرسول عليه السلام مر على قبر سيدنا موسى في المعراج في الاسراء والمعراج وجده يصلي في قبره بيصلي عايز يوصل لربنا مشتاق للوقوف بين ايدين ربنا فحتى يوم القيامة لما بعد 30 40 ألف سنة أهوال المؤمنين يسألوا المنافقين والمشركين واليهود والنصارى عايزين ايه نريد أن تسقينا عايزين مية المؤمنين يتسألوا ماذا تريدون فيقولون نريد أن نرى ربنا عايزين نشوفه تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم احنا سيبنا الناس في الدنيا وضحينا بكل حاجة عشان النهاردة نشوف ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أخيرا شفنا عينك يا رب اخيرا عيني شفتك اخيرا ودني سمعتك اخيرا شفت جمالك وجلالك يا رب يا جماعه انا عايز اكلمكم قد ايه المؤمنين حبوا ربنا قد ايه الشجر حب ربنا لما النبي عليه الصلاه والسلام ترك جذع الشجره وطلع يخطب على المنبر الشجر حن الرسول قال حن الى ما كان يسمع من ذكر الله كان بيسمع عن ربنا اللي بيحبه سبحانه وتعالى انتوا تعرفوا ان في ناس حبت ربنا لدرجه ان قلبه فضل متعلق في مكان قايم نايم رايح جاي قلبه متعلق في مكان ورجل قلبه معلق معلق بالمساجد قلبه متعلق هو في الدنيا وبيجري ومع مراته ورايح مشاويره ورايح دنيته ونايم وقلبه متعلق في المسجد ليه مكان لقاء حبيبي المكان اللي بقابل فيه حبيبي سبحانه وتعالى وتخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف في المسجد نخامه كحتها بايديه يعني زي بصقه عليه الصلاه والسلام كحتها بايديه ليه مكان لقاء حبيبي ما يجيش فيه حاجه زي ديت انتوا متخيلين يعني ايه انتظار الصلاة بعد الصلاة تصلي العصر امتى المغرب هيجي امتى ليه ميعاد لقاء حبيبي ومولاي سبحانه وتعالى في ناس حبت ربنا للدرجة ديت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل المطر يقعد ياخده بالصوب بتاعه ويقول حديث عهد بربي حديث عهد بربي ده جاي من عند ربنا ده جاي من عند مولايا ده حاجه جايه انت عارف لما ولاه المثل الاعلى ده من ريحه الحبايب يعني حاجه ولاه المثل الاعلى يعني حاجه من عند ربنا الرسول كان يمر على الحجر الاسود يبوسه يقبله ليه لما تجيلك رساله من حبيبك تبوسها لانها جايه من عند حبيبك الرسول عليه السلام احب الناس اليه السيده عائشه يقرب منها لغايه ما يمس جلده جلدها وبعد كده يقول لها ذريني سيبيني ليه ذريني اتعبد لربي لا انا جوايا شعور الوقت مش مش عايز مش عايز اي اتصال باي مخلوق انا عايز ابقى مع حبيبي ومولاي يقف يصلي عليه الصلاه والسلام يبكي البكاء يبل لحيته ويبل هدومه ويبل الارض انا عمري ما شفت بكاء زي ده ده بكاء الحب يا جماعه ده فاضت عيناه فاضت ورجل ذكر الله مش ذكر النار لا الله بيحبه خاليا ففاضت مش نزلت دمعتين فيضان الفيضان ده ما بينزلش غير بالحب الحب هو اللي بينزله بس بحب الله في ناس من حب ربنا كتبت لربنا رسائل بدمها كتبت له بدمها بدم رقبتها انا بحبك يا رب عبد الله بن جحش يوم غزوة احد اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقر بطني ويقطع انفي ويجدع اذني فالقاك يا رب بدمي متغرق دم عبدي لما فعل بك هذا فيك يا رب بحبك يا رب في ناس دموعها فاضت عيناه كتبت لربنا رسائل حب ياما بدموعها لما سمعت كلمة الله انتوا عارفين يا جماعة يعني الله الله يعني الحبيب الله يا جماعه معناها اللغوي يقول لك من ولها الفصيل الى امه يعني ايه الفصيل يعني ايه ولها الفصيل الى امه بنسمع الكلمه دي كتير بس يعني ايه الفصيل الحصان الصغنن اللي خدوه من امه بعد ما اتولد بعد ما اتعود ان هو ملتصق بامه وقريب من امه خدوه عزلوه لوحده فلما بعد عن امه اتجنن فقعد يسهل وقعد ينط وقعد يتجنن عايز يروح لامه بقى ولهان ولهان مش قادر عايز يروح لامه باي طريقه عايز يرجعه انت مشتاق لربنا كده ده معنى كلمه الله معنى كلمه كلمه الله اللي احنا بنسمعها ما بتبكيش لما بتسمع كلمه الله ليه ما بتبكيش من حبه ليه انت في عمرك بكيت كم مره من حبه بكيتي كم مره دموع حب فاضت عينيكي بيها من حب الله سبحانه وتعالى حاسين يا جماعه بعظمه ربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى امراه كانت جميله من السلف قعدت تبكي من الشوق الى الله فالطبيب قال لها عينيك هتروح فقالت بكائي شوقا الى ربي احب الي من بصري اتعمى بس قلبي شايف جمال ربنا سبحانه وتعالى مش كحلت عينيها وحطت فيها مش لا لا ربنا احب لها من اي شيء امراه ذهبت الى الكعبه فقالت اين بيت ربي اين بيت الكلام ده دلوقتي يا جماعه قصص واقعيه بنشوفها من بتوع جنوب شرق اسيا لما بنروح نحج ناس بتموت منهم لما بتوصل هناك من الشوق ناس ب... احنا بنشوف قصص رهيبه اللي بيروح ربنا يرزقنا كلنا الحج بعد الحج والعمره بعد العمره يا رب اللهم امين يا رب للمشتاقين الى الله للمشتاقين للطواف للمشتاقين لكلمه منى يوصل لك يا رب أين بيت ربي أين بيت ربي فقالوا هذا هذا بيت ربي فذهبت إليه فوضعت خدها عليه فهزوها فوجدوها قد ماتت ماتت من حب رب ومن الحب ما قتل بس من حب ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك تعيش حب انا عايزك تعيش بحب الله انا عايز كل سجده بتسجدها تبقى رساله حب ليه انا عايز كل ركعه بتركعها تبقى رساله حب ليه انا عايزك بكل تسبيحه بتسبحيها تقولي له بحبك يا رب انا عايزك تعيش نهار المشتاقين اليه وليل المحبين الوليين بين ايديه انا عايزك تعيش اعظم حب في التاريخ اعظم حب حب الله سبحانه وتعالى انا عايز نعيش حب ربنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين نعرف يعني ايه حب ربنا حتى في الجنه يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يعني مش بس في القبر المؤمن حب الله طلع عليه وفي القيامه حب الله طلع عليه كمان في الجنه ازاي يعني ايه يلهمون التسبيح حب الله بقى بيجري في دمهم حب ربنا بقى بيجري في دمهم بتحبه ولا لا بتحبيه ولا لا حاسين بحب رب حاسين بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك حبك يا رب وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك حسيت برسول الله لما كان بيقول للسيدة عائشة في صحيح البخاري يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي الرسول ما نامش من حب ربنا يا اللي ما بتناموش من حب بنت ولا حب الرسول ما نامش من حب الله انت نايم وشايل في قلبك هم ايه ولا حب ايه ولا رغبه في ايه فين قلوبنا يا جماعه قلوبنا فين عايزين قلوبنا ترجع لنا عايزين قلوبنا اللي على الفطره زي ما ربنا خلقها لنا ترجع لنا عايزين نحس بالايمان بيتف... بيتفجر في قلوبنا اللي جوه صدورنا دي عايزين نحس بحب ربنا اطهر احساس في الوجود اعظم احساس في الوجود اخطر احساس في الوجود اجمل احساس ممكن تعيش فيه وتعيش بيه وتعيش ليه في الدنيا كلها احلامك ايه احلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ايه احلام البنت ايه انا نفسي ان انا وانا ماشيه في الشارع كل الناس تعجزني وكل الناس تقف على رجل ادخل بيتي الاقي الشباب واقفين على السلم طوابير كل واحد مستني والدي يفتح له بس ويرضى ان هو يتقدم انت ده احلامك طب وانت احلامك ايه احلامي ان انا اول ما اشوف البنت اللي انا نفسي اشد نظرها الاقي ألف شاب دخل عليا ادي لده حركه شكشقان ولده حركه برسمي ولده حركه كروب تنبهر بيا احلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ايه وددت لو اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم ارد فاحيا فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم ارد مستحيل ما انا عارف انه مستحيل بس انا عايز اقول لربنا انا بحبه قد ايه انا عايز ابذل له روحي قد ايه في ناس حبت ربنا قوي يا جماعه قوي اويس القرني كان يقعد يعبد ربنا واحد راح له مره عايزه في حاجه سيد التابعين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم اويس القرني كان يقعد يعبد ربنا فواحد راح له لا بعد الفجر قاعد يعبد خلص جلسه الضحى خلاص يا اويس قعد يصلي للظهر الراجل مشي رجع الظهر صلى الظهر وقعد يصلي العصر الراجل مشي رجع له العصر قعد يذكر ربنا للمغرب قال لا خلص المغرب قعد يصلي للعشاء خلص العشاء قعد يصلي لقرب الفجر بيقول فلما اقترب الفجر سقطت راسه راسه وقعت كده غفوه بسيطه بيقول ثم استيقظ فقال اعوذ بالله من عين النوامه ايه ده ده عباده حب هو في حد انتوا فاكرنا هتصدق الكلام ده ولا ايه ليه يا حبيبي اللي بيحب واحده جديد بيجي الصبح الكليه عينيه منفوخه وما نامش طول الليل من التفكير وماشي عينيه زي قاعد يدور عليها ويبص يمين وشمال ده لما حب مخلوق امال اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه يا جماعه ابن مسعود كان يمسك المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي يعني مش قضيه بس ان الكلام جميل ده الكلام ده من عند حبيبي قبل ما يكون الكلام جميل الكلام من عند حبيبي القضيه مش ان في واحد حب المصحف ده في واحد حب السجن عشان ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يوسف رب السجن احب الي مش افضل عندي او مثلا او اهون علي احب الي ليه لانه مع حبيبي مع ربنا خلوه مع الله سبحانه وتعالى اللي بياكل مال حرام انت بتحب المال اكتر من ربنا اللي ساعة الأذان ما بيرضاش يسيب شغله ويروح يصلي في الجامع أنت بتحب شغلك أكتر من ربنا اللي بتفكر في شاب في الصلاة أنت بتحب أكتر من ربنا مين اللي بيحب حد أكتر من ربنا يا جماعة مين اللي في قلبه شعور تجاه حد أكتر من شعوره لحب الملك الجليل العظيم أنتوا حاسين الوقت يا جماعة انتوا حاسين الوقت ان في حد بيتكلم عن ربنا وفي ناس بتسمع عنه وفي ودان الوقت قاعد يدخل فيها كلام عن الله وفي لسان قاعد يطلع كلام عن الله وربنا من فوق سبع سماوات ناظر لينا ومطلع علينا ومطلع على قلبي وعلى قلوبكم سبحانه وتعالى ولعل ربنا فرحان بينا الوقت واحنا بنتكلم عنه وبنسمع عنه وبنقرب اليه وعايزين نوصل له انتوا حاسين يا جماعه حاسين يعني حب الله يا اخوانا كلمه حب دي اصلا حب دي اصلا جايه من الحبه الحبه الصغيره بتترمى في الارض بتبقى بعد شويه شجره اعلى من اعلى برج حب ربنا هيشيد روضات ايمان ويقين في قلبك حب ربنا زي الحبه هي اصل كل حاجه الاصل حب ربنا اصل الايمان في قلبك حبه حب قد كده اهوت يخلوا قلبك جنة امال بقى انهار حب لله تخلي قلبك ايه الحب يا جماعة الحب حبة الايمان في القلب هنحب ربنا قد ايه ام هندية اولادها ولدت توأم عمي امي ما بيشوفوش خلعت عينيها الاثنين خلت الدكاتره ياخد القرنيه بتاعت العين الاثنين قرنيه لدي وقرنيه لدي ضحت بعينيها الاثنين عشان ولادها اذا كان ده حب المخلوق للمخلوق امال حب المخلوق للخالق يبقى قد ايه انا عايز اكلمكم دلوقتي عن ازاي نقيس حب ربنا في قلوبنا ازاي يا جماعه نقيس قد ايه احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى حب الام لاولادها قد ايه طب انت مستعد تضحي ربنا قد ايه هو الام هتحب ولادها اكتر ما انت بتحب ربنا اكتر ما انت بتحب ربنا انت هتحب ولادك اكتر من حبك لله مستحيل مش ممكن ازاي ازاي يا جماعه ده, ده, ده تبقى نكسه طب حب الصاحب لصاحبه كل واحد في حياته واحد اول ما يزعل اول واحد يجري عليه اول ما يفرح اول واحد يجري عليه انت مين اول واحد في حياتك بتجري عليه ربنا اول ما بتفرح اول ما بتزعل بتجري على مين اول ما بتخاف اول ما بتقلق اول ما يبقى نفسك في حاجه أو اول اي حاجه بتجري على مين مش على ربنا سبحانه وتعالى حب الزوجه لزوجها يعني في الخطوبه تبقى المشاعر حلوه بس لسه انما بعد سنين من العشره لو راجل جاله فشل كلوي وتقول ايه خدوا كليتي ازرعوها له انت ممكن تدي ربنا ايه تدي ربنا ايه من حياتك سبحانه وتعالى حب الولد للبنت للاسف انا بقول لكم الكلام ده ليه عشان تقيسوا عشان كل واحد يقيس الوقت حبه لربنا قد ايه انا بقول لكم حب المخلوق للمخلوق انا عايز الوقت يبقى حب المخلوق للخالق قد ايه احنا لازم نحب ربنا اكتر من كل دول اكتر ما الام حبت اولادها اكتر ما الاب حب ابنه اكتر ما الزوجه حبت زوجها اكتر ما الصاحب حب اقرب اصدقائه اليه اكتر من اعصف عاصفه علاقه حب داميه في التاريخ كله لازم تحب ربنا اكتر من كل ده الولد لما يحب البنت يعمل ايه اول حاجه يقول لك انا بشتاق لها قوي ولما اقف بين- معاها بشتاق لها اكتر ولما اشوفها اشتاق لها اكتر انت لما بتقف بين ايديها حبك ليه بيزيد ولا لا اسال نفسك انا عايزك تسال نفسك معايا الوقت وتواجه نفسك انا بحط لك مرايه الوقت وبقول لك شوف انت بتحبه ولا لا يقول لك انا امنيه حياتي أبقى انا وهي في مكان لوحدنا انت بتحب الخلوه مع الله لما تبقى انت وربنا بس بس مفيش حد معاك في هذه الخلوه قبل ما ينزل يقابلها يعمل ايه يقعد يقلد الحركات اللي عملها لها في المرايه ويقعد يحضر الكلام اللي هيقوله لها ويقعد سبحان انت قبل ما بتصلي بتحضر الادعيه اللي هتقولها بتمسك كتيب دعاء وتشوف الادعيه اللي هتناجي مولاك وحبيبك بيها يا جماعه تدخل الجامعه تلاقي الولد واقف مع البنت في الدفعه يعني ده, ده جايين من قبل المحاضرات ما تبدا تدخل الكليه وتدخل المحاضرات وتخلصها وتدخل السكاشن والراوندات وتخلصها تطلع تلاقيهم لسه واقفين مع بعض رجلهم ايه دي رجلهم ايه دي ما بتتعبش ولا ايه ده احنا في التراويح بعد ربع ساعه بنبدا خلاص نهنج ده احنا في الصلاه بس العاديه لو الامام طول شويه شوف الناس بتعمل ايه ويروح بيته يقعد خمس ساعات يكلمها في التليفون تاني تاني ده احنا يا جماعه لو قرينا القران نص ساعه بنحس ان احنا خلاص زهقنا امال دول ما بيزهقوش لا عشان حب من عشان كده بقول لكم الحب هيقلب كل حاجه في حياتنا هيحببك في القران هيحببك في الذكر هيخليكي ما انتش قادره تبطلي عباده ما انتش قادره تبطلي طاعه بتحبيه حب مسيطر على تفكيرك وكيانك حب مسيطر على كل حاجه في حياتك حب الله سبحانه وتعالى يا يا رب يا يا رب يا رب يا رب خلينا نحبك يا رب يا رب حبنا يا رب اللهم امين الولد لما بيحب بنت بيعمل ايه بيخ... فاتوره التليفون بتيجي لابوه ابوه بيصوت ومش راضي يبطل لو عد كروت التليفون اللي خلصها عليها هيلاقيها اكتر من عدد الايام الصيام اللي صامها ربنا سبحانه وتعالى ويسيب ابوه ويسيب امه ويسيب الكليه ويسيب الدنيا عشانها انت تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر راكب ميكروباص لقيت الراجل مديني ورقه ربع جنيه مكتوب عليه لولا الخوف من الله لعبدتك لا قلت ياه بيقول لها عايز اعبدك وهي مع اول ركبه ميكروباص باعته وبعت الربع جنيه بتاعه وادته للتبع يعني يعني بعد كل ده حب ربنا يا جماعه عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى اللي حبه الوحيد يستاهل ان قلوبنا دي تتعمر بحبه سبحانه وتعالى ولما يحب بنت يعمل ايه لما الولد يحب بنت يعمل ايه يقول بس انا اتمنى انها تطلب طلب وانا اوريها هنفذه لها ازاي انما احنا ده فرض ولا سنه فرض وسنه مين يا ابني السنه دي اسمها مستحبات يعني ربنا بيحبها حبيبك بيحبها وحبيب حبيبي حبيبي يقول انا اتمنى بس انا طب هي تطلب طب هي تقشر طب هي تشاور واللي هي بتحبه يعمله لها بتحب السكسوكه ماشي السوالف ماشي الدوجلاس ماشي بتحب يلبس لها كروات لو بتحب البربطوزه يلبس لها بربطوزه يمشي في الشارع مفيش عنده مشكله طب انت حب ربنا هيغير ايه فيه كم امر من اوامره انت مكسره كم نهي من نواهيه انت مخترقه يا جماعه عايزين نقف مع نفسنا ده حب المخلوق للمخلوق امال حب المخلوق للخالق يبقى قد ايه قيسي نفسك بقى قيس نفسك بقى يا جماعه الدين كله حب الاسلام كله حب هو احنا ديننا اسمه ايه الاسلام عارفين يعني ايه الاسلام يعني سلمت لك نفسي وسلمت لك روحي وسلمت لك قلبي وسلمت لك عمري وسلمت لك كل ما املك يا رب هو في حب بعد كده يا جماعه كلمه الله يعني الحبيب الذي تشتاق اليه القلوب حتى الاسماء الحسنى يقول لك الاول والاخر الأول اول حب واخر حب في حياتك الاول والاخر حتى الاسماء الحسنى كلها حب القران اول كلمه في القران ايه الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني ايه الثناء بحب مش اي ثناء بحب مش الثناء لله الحمد يعني اول كلمه في القران حب الله سبحانه وتعالى عشان كده لما ربنا خلق سيدنا ادم في مصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا خلق سيدنا ادم ف يعني سيدنا ادم عطس فقالت الملائكه قل الحمد لله فقال الحمد لله اول كلمه الانسان قالها الحمد اللي هو الثناء بحب بحبك يا رب اول كلمه الانسان قالها لربنا سبحانه وتعالى فربنا قال يرحمك الله اللي هي نفس اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين الكون كله طالع منه الثناء والحب لله الايه الثانيه الرحمن الرحيم رحمات ربنا نازله على الكون كله يعني لو حبيته واثنيت عليه بحب رحماته هتغرقك لو حبتيه هيغرقك بكرمه لو حبيته هيغرقك برحمته في دينك ودنيتك واخرتك وقلبك لو حبناه سبحانه وتعالى الحمد لله يعني القرآن كله حب يا جماعة كل عبادات الإسلام حب الصلاة ال- الأذان والإقامة يقول لك إيه قد قامت الصلاة يعني إيه خلاص أبشروا خلاص ميعاد لقاء الحبيب جه الناس تفرح اللي بينتظروا الصلاة بعد الصلاة هم بس اللي هيحسوا بالكلمة دي قد قامت خلاص مؤكد الميعاد جه طب والصلاة من أول كلمة لآخر كلمة حب أول كلمة في الصلاة الله أكبر أكبر حب في حياتك أكبر حب في حياتك وآخر الصلاة اخر الصلاه التحيات التحيات دي يا جماعه طوفان حب التحيات دي فيضان حب التحيات دي بعد ما خلصت الصلاه المفروض بقى خلاص اسلم وامشي لا انا مش قادر اسيبك يا رب مش قادر فانت قاعد بتقول التحيات لله كل التحيات ليك انت بس يا رب والصلوات كل الصلوات ليك انت بس يا رب والطيبات كل الاعمال الطيبه والاقوال الطيبه ليك انت بس يا رب انت اللي تستاهل عمري وحياتي واعمالي كلها يا رب فلما الحب فاض قوي قوي قوي بدا يفيض على احب خلق الله الى الله اللي هو مين سيدنا محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته مش السلامه عليك السلام التاء بتاعت السلامه يقول لك تاء التحديد يعني مثلا حمد لله على السلامه من السفريه حمد لله على السلامه من العمليه انما السلام اللي هو السلامه في كل حاجه حب رهيب حب ربنا فاض حبيت النبي حب ربنا لسه بيفيض اللي بعد النبي مين الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حب رهيب وفي الاخر قبل ما بتسلم النبي علمنا نقول ايه اللهم اغفر لي اللهم إيه اللهم اني اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني ايه ما اغفر لي ذنوبي كلها لا ده مش قادر يسيب ربنا قاعد يفصل عشان يطول في مقامه بين ايدين ربنا زي سيدنا موسى هي عصاي اتوكا عليها واهش بها ولي فيها عايز يطول عشان يطول مقام المناجاه مع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه حب يا جماعه العبادات هي الزكاه ايه انك انت قدمت ما يحب على ما تحب انت بتحب الفلوس بس ربنا بيحب انك تطلع الصوم ايه قدمت ما يحب على ما تحب انت بتحب الاكل والشرب بس هو بيحب انك تصوم الحج ايه كل العبادات قدمت ما يحب على ما تحب الدين من غير حب روحه ايه والا يبقى ايه الفرق بين ربنا وبين دكتور الماده اللي انت خايف اخر السنه تدخل تمتحن معاه وتدخل تمتحن ايه ده؟ حب ربنا ده بيخبيد لكل حاجه في الدين طعم رهيب حب الله العبادات كلها حب الصلاه الحج يا جماعه الحج بتقول لبيك لبيك يعني ايه؟ يعني جاي لك يا رب طب هو اي حد بينادي لك بتقول له جاي لك اي حد بينادي لك بتدفع 60000 جنيه وتروح له اي حد بينادي لك بتركب طيارات وتتشعلق في المواصلات وتسافر بلد غربه وتروح له لا امال اشمعنى ربنا بحبه ومن قبل المركب 400 كيلو عند ابيار علي في المدينه تلبس الاحرام وتقعد تقول لبيك اللهم لبيك يعني ايه لبيك يعني جاي لك الرسول ما كانش بيركب مواصلات زينا كان بيروح على رجليه عليه الصلاه والسلام او بيروح على الدبه يعني تخيل ان كل تلبيه هتاخد قد ايه هتاخد 4 متر يا اخي اربع جمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اربع جمل في 4 متر المسافه 400 كيلو لو حسبتها هتلاقوا النبي كان بيقول مئة ألف مرة لبيك قبل ما يدخل على ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده اول ما تدخل وتشوف الكعبه والجمال والجلال والكمال تقعد تطوف وتطوف وتطوف عايز اوصل لك يا رب اوصل لك ازاي قاعد تطوف عايز توصل له باي طريقه عايز توصل لي اه يبقى اللي بعد الطواف ايه السعي عايز توصل لي اسعى عايز توصل لي اجتهد تروح تسعى ت- سيدنا هاجر كانت بتعمل ايه في السعي تروح وتيجي وتروح وتيجي كانك بالظبط بتقلدها انت بتروح وتيجي معناها ايه انا يا رب مش هسيب باب يوصلني اليك مش هقف عليه هروح واجي يا رب هدور على اي باب يوصلني اليك طب والسيده هاجر كانت بتروح وترجع لنفس المكان وترجع ل- يعني الباب يا رب اللي هعرف انه يوصلني اليك هقف عليه وبعد كده اروح لباب تاني وبعد كده ارجع له تاني وارجع له تالت لغايه ما تفتح لي يا رب وربنا سماه السعي يعني وانا جاي لك هسعى هجيب اخري هبذل اقصى جهد ليا يا رب حب دين كله حب من اول اسمه الاسلام لاسم الله لاسماء الله الحسنى للقران للصلاه للعبادات للاذان والاقامه للحج دين كله حب كله حب عايزين نحب ربنا طب احب ربنا ازاي احبه ازاي عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى عايزه تحب ربنا سبحانه وتعالى انا هقول لكم دلوقتي يا جماعه مفاتيح لحب الله مفاتيح باذن الله إن ربنا اذن هتبقى حب الله اول حاجه اول حاجه كل مفتاح معاهم لازم تسال نفسك بعدها انت لسه ما حبيتوش انا بقول لكم هدف درس الليله ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اغلى حاجه في حياتنا اغلى حاجه اول حاجه بنحب ربنا عشانها نعم ربنا نعم سبحانه وتعالى واحد كان رجليه اتكسرت ونام في المستشفى بيقول انا اول مره اعرف في حياتي نعمه ان انا اتقلب اتقلب يمين شمال وانا نايم واحد جاله سكر بيقول اول مره اعرف نعمه ان انا انام ثلاث ساعات ورا بعض من غير ما اصحى ادخل الحمام انت دلوقتي قاعد كام شاب في سنك نفسه يلعب ماتش كوره ومش قادر انت دلوقتي قاعد كام واحده في سنك نايمه في المستشفى دلوقتي وانت قاعده دلوقتي بكل صحتك بعافيه الله سبحانه وتعالى فوتوا على مستشفى العيون شوفوا كم واحد فقد بصره فوتوا على مستشفى البطنه والطوارئ شوفوا كم واحد عايش على المحاليل فوتوا على مستشفى الحروق شوفوا كم واحده تشوه وشها شوفوا يا جماعه نعم ربنا اعرف واحد من الفضلاء جدا كنت رايح له في مشوار لقيته بيقول ان هو مبتلى بمرض ان جفونه رموش عينيه اربع خمس رموش بس بيقلبوا يطلعوا لجوه بدل ما يطلعوا لبره الراجل والله يا جماعه قطع قلوبنا كلنا واحنا قاعدين معاه لما بيحكي لنا عن القروح اللي بتجيله والمئات اللي بيصرفها والاطباء اللي على مستوى مصر بيروح لهم والمعاناه والالم قلت يا رب ايه ده اربع شعرات اتقلبوا واحنا شعر جو- جو- حد فكر بس في النعمه ديت نعمه ان شعر جفونك طالع لبره ما هوش طالع ما هوش داخل لجوه العين حد فكر في دي سيدنا داود كان بيقول يا رب كيف اشكرك وفي كل شعره من جسدي لك فيها نعمتان ان اخفيت اصلها والا كان شكلنا كله مشوه ولينت ولينت راسها والا لو كان راسها المدبب ده دخل في عينك ولا راسها المدبب ده دخل في جلدك كان زمان حياتنا كلها عذاب في عذاب يا جماعه عايزين نحس بحب ربنا سبحانه وتعالى احد السلف كان عنده قرحه في رجله كبيره كده فرايح جاي واحد يا عيني ياه يا دي اللي بتلا... فالراجل بص له في الاخر قال له يا هذا ان لي سنة احمد الله انها ليست في عيني انت بتقول ايه نعم ربنا يا جماعة لو ربنا سحب مننا اللسان يبقى كوباية فيها خمس معالق سكر ما يش فرقة في الطعم عن كوباية فيها خمس معالق ملح لو سحب مننا الغدد اللعابية يبقى انت ما فيش بلع ما تعرفش تبلع لازم يكون اتنين واقفين معاك يقعدوا يخبطوك على ظهرك عشان اللقمة تنزل والا تموت من الجوع لو ما فيش حد معاك اللقمة هتخنقك وهتقف في زورك انت دفعت ثمن اجهزة جسمك دفعت ثمن 2.5 مليون جهاز ترشيح في كلتك فلتر ترشيح دفعت ثمن مليون و200 الف كاميرا ربانية في عينيك دفعت ثمن الصيانة الربانية كبدك درجة حرارة 40 عينيك درجة حرارتها 9 المفروض الحرارة بالاستطراق تنتقل لو درجة حرارة عينك زادت عينيك تسيح ما عدتيش تشوفي لو درجة حرارة كبدك قلت جبدك ما عادش يشتغل ما, يضه... ما يطهرش الدم من السموم السموم تطلع على المخ تصيبنا بالجنون نبقى 6 مليار مجنون عايشين على وجه الكرة الأرضية لو الحرارة انتقلت بس لو الصيانة الربانية ما تمتش انت جسمك فيه 1000 مليار خلية يبقى قبل ما نتكلم في النعم لو خلية واحدة جالها سرطان خلاص هيحصل ايه انت عارف هيحصل ايه الا ان يشاء شاء الله يبقى معنى ان 1000 مليار خلية ولا خلية فيهم فيها سرطان ان في 1000 مليار نعمة انت قاعدة فيها دلوقتي نعمة العافية يا جماعة ربنا خلاك مليونير مليونير تبيع عينك ب 10 مليون دولار رجليك ب 20 مليون جنيه عيني ودنك ب 30 مليون لو- يورو تبيع ايدك ب 50 مليون استرليني تبيع ايه تبيع كبدك ب 40 مليون ريال ولا 40 مليون دينار ما يحصل يبقى انت كل اموال العالم دي ما تجيش حاجه ده انت بنك دولي متجمد في صوره نعم انتوا مش عارفين نعم ربنا قد ايه لما كان الواحد يعني يعني في ال- في ال- مرضى الكلى مع مرضى الكلى وربنا يعافيهم اكتر مرضى الواحد شافهم في عندهم معاناه اكتر حتى من مرضى السرطان ربنا يعافيهم جميعا يا رب لما كنت اشوف مريض الكلى اقول يا رب ده الواحد كلته بتتغسل بتغسل دمه طبيعي 12 مره في اليوم العيان ده بيتغسل على الجهاز الصناعي ثلاث مرات في الاسبوع ب 500 جنيه الدوله هي اللي تدفعهم له ولو الدوله مش هتدفع هو اللي هيدفع خم- يعني 2000 جنيه في الشهر يعني انا تخيلت ال 12 مره الطبيعي اللي بيتغسل دمك فيهم دول لو ربنا حاسبك ب 150 جنيه يعني 150 جنيه مين يا حبيبي ده لو الحساب مش هتدفع مليون جنيه في المره ده انت قاعد دلوقتي من غير الم ولا بهدله ولا حياتك اتعطلت ولا مضاعفات المرض ولا اي حاجه لقيتها في الشهر 66000 جنيه ال open buffet اللي ربنا فتحه لنا في الدنيا الاف انواع الفواكه والخضروات دفعت ثمنه الفندق الخمس نجوم اللي احنا عايشين فيه ده ومظبط ابعاد الشمس وابعاد القمر ونسبه الهواء ونسبه الاكسجين ونسبه الغلاف الجوي ارتفاعه ونسبه سمك الارض ال- ال- النعم دي كلها انت ال op- ال- الفندق الخمس نجوم ده الوناسه الصغيره اللي اسمها القمر اللي بتنور لنا بالليل احسن الليل يبقى ضلمه ونخاف ونتجعز لو صحينا بالليل يعني ربنا للدرجه دي ادانا ونسك يعني يا رب يا رب كمان لونسها يا رب يا رب فرشت لنا الشقه وعبينت لنا الشقه وفرشتها وجهزتها ومليت الثلاجه اكل ومليتها بكل الخيرات يا رب وكمان الونسه عشان بالليل ما نتجعدش لسه ما حبتوش لسه ما حبتوش لسه ما حسيتش ان هو اغلى حاجه في حياتك لسه ما حسناش بحب الله سبحانه وتعالى لو عليك 50 مليون جنيه الواحد وانت كل يوم بتكسب 50 قرش تروح كل يوم تديله 30 35 قرش وتديهم له كمان وانت ايه متك- متكبر عليا انت يا ابني عبادتك دي ايه في نعم ربنا سبحانه وتعالى لسه ما حبتهوش طب احبه عشان ايه تاني عشان حلمه نحبه عشان حلمه يا جماعه لو انت دلوقتي واحد صاحبك جالك وبقاله زمان ما عبركش يعني وجه قال لك انا حبيبي و- واحد اتصل بيك قال لك خد بالك ده عايزك في مصلحه واول ما المصلحه ياخدها منك هيسيبك وهيمشي تعمل ايه والله ما تفتح له ربنا يع- يعلم انك جاي له في مصلحه وهتمشي بعد المصلحه وبيفتح لك بابه طيب لو انت عملت نعمه لواحد تاني يوم وسط الناس قال لهم ده فلان واحد تاني هو اللي عملها تعمل تفضحه قدام الناس طب انت ربنا بيديك النعم وتروح تقول ده من نفسي او تنسبها للبشر اللي كان وص... سبحان الله العظيم وربنا ما بيفضحكش طب لو انت الوقت بعد كده وترجع له تاني بعد كل اللي عملته يفتح لك بابه تاني وترفع ايدك يجيب دعائك تاني رغم انك بترجع تاني ما بتقولش يا رب حبك ورضاك بتقول يا رب الدنيا ويديك ولو منعك مره تبقى عامل زي الشحات اللي كل و- مره يقول له واحد 10 جنيه يديله 10 جنيه يقول له فلوس يديله 10 جنيه 10 جنيه فمره ما ادالوش ال 10 جنيه فضحوا في الشارع هي ال 10 جنيه ده انت شحات ده احنا بنقول له يا رب ادانا مليارات المرات مره ما ادكش يا اخي الحكمه لرحمه يا اخي يرجوه لرحمه يريدها فيك يا اخي تو- ربنا ما ادانيش ربنا بيعمل معاك كده ليه ربنا وتمشي تتكلم على اللي خلقك على اللي خلق يا حلم ربنا لسه ما حبتوش يا حلم ربنا ده انا لو جيت ازورك في بيتك مره وعايز لك مصلحه ليك انت مش ليا انا لقيتك بتبص عليا من العين السحريه وقمت داخل وعملت نفسك نايم والله ما اجيلك تاني ربنا يتنزل كل ليله يتنزل من مستشفى في اشفيه سائل في اعطيه مستغفر فاغفر له وما تقومش وينزل لك تاني السنه اللي فاتت تنزل لك 365 مره وما قمتش وبينزل لك تاني وهيتنزل الليله سبحانه وتعالى يا سلام يا رب ايه يا رب ده يا رب؟ ايه الحلم ده لو رئيس الجمهوريه ركب عربيه من القاهره وجالك لغايه المحافظه بتاعتك وخبط على بابك وقال لك انا جاي احل لك مشاكلك قلت لمراتك مين ده رئيس الجمهوريه جاي يحل لي مشا... يحل لك مشاكلك الصبح بقى قولي له الصبح قولي له الصبح ما انا مش فاضي انا عايز انام أنا يعمل فيك ايه طب الملك ملك الكون مش رئيس الجمهوريه بيتنزل عشان مشاكلك وما بتقومش وب... يا حلمك يا رب ويديك النعم وتعصي بيها مصيبه المعاصي انك ما بتعصوش غير بنعم وبيحلم عليك لسه ما حبتهوش لسه ما حبتيهوش طيب نكمل مع بعض عشان نحب ربنا نحب ربنا يا جماعه عشان حبه لينا عشان حبه ربنا بيحبنا ده ذره من حب الله نزلها في قلب امك وابوك عاشوا عمرهم عشانك امال حبه قد ايه اتفرجت يعني مره في برنامج انت كده البي بي سي برنامج صور طبيعيه يعني. اتفرجت على حمار وحشي النمور هجمت النمور الصغيره هجمت على ابنه الصغير فالمنظر قدامك متصور الفيلم كله فهو مش قادر يضحي بابنه رغم انه سريع وهو المفروض ينجو بنفسه اسرع من ابنه فضل يجري ورا ابنه بحيث انه يبقى بين النمور وبين ابنه يعني لو لحقوه هينهشوه هو مش هينهشوا ابنه ضحى بحياته عشان ابنه ما يموتش ضحى ب- مي- الرحمه دي جزء من جزء من 100 جزء من الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها سبحانه وتعالى تخيل ده غير الرحمه بقى رحمه ذات الله ده حاجه تانية يا اخوانا ده رحمه ربنا قد ايه تحبه عشان رحمته سبحانه وتعالى تحبه عشان حبه ليك بيحبني انا اه والله لو ملك قال للرعيه انا بحب ابني قوي اللي هياكل ابني هديله كذا وربنا قال اللي هياكلك ويشربك هيديله غرف يرى ظاهره من باطنها وباطنه من ظاهرها لمن اطعم الطعام واللي هيفرحك ويضحكك هيبقى احب عمل احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم احب حاجه ان واحد يبسطك ويضحكك اقول لك نكته نكته يا سيدي يلا اضحك يا عم خلينا ناخد ثواب الليله يا عم اضحك يا عم انت الضحك ب... هو الضحك بفلوس يعني ال... ال... لو انا قلت دلوقتي نكته انت ضحكتي انا خدت ثواب عند ربنا لانك انت فرحتي بسبب حاجه انا عملتها يا يعني شوف بيحبنا قد ايه يا جماعه شوفوا حبه لينا قد ايه كنت من وسط 100 مليون نطفه ربنا اختارك انت واختارك انت تبقى بني ادم من و... اختارك بيحبك بيحبك انت شوفوا يا جماعه يعني هو بيحبك وانت ما بتحبوش يعني هو بيحبك وإن- والكون كله بيحبه وانت ما بتحبوش ازاي ازاي حبه ما هو ساكن قلبك تحب ربنا عشان حبه ليك عشان رحمته بيك رحمته بالعاصي شوفوا يا جماعه لما ربنا نزل لنا الاف الرسل والاف وكتب والقران و6236 ايه المفروض بعد كده ان اللي يعصي ربنا يتنسف لا المعصيه بمعصيه واحدة- بزيه واحده واللي يطاع ربنا ما ياخدش فلوس هو قوانين المرور اللي اللي بيكسرها بياخد مخالفه طب اللي بيعملها صح بياخد فلوس لا طب احنا ما بنعمل حسنات 10 حسنات طب لو عملت ذنب لا يا ملك السيئات في حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكتبش السيئه قال لها طب امال ايه ي- يمكن يستغفر طيب لو عدت ست ساعات واستغفرت تتمحى طب لو عملت حسنه تمحو سيئه لا 10 سيئات طب افرض ما رضتش تستغفر وتمادت سنين في المعصيه ما يفضحكش ولو قلت يا رب وسط المعصيه يجيب ليك ويفضل يبسط ايده بالنهار عشان تتوب بالليل ويبسط ايده بالليل عشان يتوب بسوء النهار ويفضل يناديك عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي بس تعالى سبحانه وتعالى وكل شويه اوكازيون رباني رمضان ما كفاره يوم الجمعه كفاره الصلوات كفاره طيب افرض بعد سنين معصيه قلت راجع لك يا رب يقبلك ويفرح بيك ويبدل لك كل سيئاتك حسنات وانه كان بي حفيا يحتفي بيك سبحان بعد كل اللي انا عملته بعد كل اللي انت عملته تحبه عشان رحمته بيك تحبه عشان معاملته ليك كل واحد بيعاملك بيعاملك عشان يكسب منك ربنا بيعاملك عشان يكسبك ده يعني ده ربنا بيبتليني يعني لو اديتك 10 جنيه وخدت منك خمسة ابقى انا وحش ازاي يا جماعه ازاي يا اخوان يا اخوانا معامله ربنا احنا لما بنبتلى بنقول لربنا ما رايت منك خيرا قط بتتقال بتتقال بلسان الحال يا جماعه مش بلسان المقال يا اخوانا عايزين نح- نعرف يعني ايه حب ربنا عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى تحبه عشان نعمه تحبه عشان حلمه تحبه عشان رحمته حتى وانت عاصي تحبه عشان فرحه بيك لما بتتوب اشد فرحه من اب ابنه راح منه وكل يوم ابنك مش مخدرات ابنك ضاع ابنك انتهى ابنك وفجاه لقى الباب بيخبط لقى ابنه بيقول له انا رجعت لك يا ابويا يحضنه بفرح قد ايه شوف فرح ربنا بيك قد ايه اشد فرحه من هذا والله تحبه عشان حبه ليك تحبه عشان معاملته ليك سبحانه وتعالى قد ايه ده انت لما عملت امك وابوك عرفت قد ايه بيحبوك لو عملتيه هتعرفي هو بيحبك قد ايه سبحانه وتعالى وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه وصلنا للنهايه خلاص احنا دلوقتي تقريبا تقريبا يعني ما عادش لينا غير حوالي خمس دقايق او ست دقايق على نهايه الحلقه فاحنا عايزين يا جماعه انا عايزكم تعيشوا معايا في معنى حب الله سبحانه وتعالى عايزكم تعيشوا معايا في المعنى الرهيب ده الناس وصلت لحب الله في ناس حب الله وصل لدرجه انها عايزه تقابل ربنا حتى لو هتموت في ناس وصلت لدرجه تانية ان هي اي حاجه تعطلها عن ربنا تكرهها في ناس وصلت لدرجه ثالثه ان هي بقت بتعبده بفرح ناس بقى قيام الليل اجمل لحظات عمرها ناس بقت بتقدم ما يحب على ما تحب ناس بقى ما عندهاش ما يحب وما تحب لا اللي بيحبه حبيبي انا بحبه انت كده انت حب ربنا وصلك ان اللي بيحبه ربنا انت بتحبيه انت حب ربنا وصلك ان قيام الليل اجمل لحظات حياتك انت حب ربنا وصلك انك نفسك تقابليه حتى لو هتموتي وتسيب الدنيا انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتكره اي حاجه بينك وبينه انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتعبديه بفرح انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتقدم ما يحب على ما تحب يا جماعه الجنيد مره بيتكلم عن ربنا بكى الناس كلها لانه كان بيحبه نحسبه كذلك طبعا بيقول لهم عبد اسمعي بقى اسمع دي بقلبك بقى عشان دي دي بقى ايه في الحلقه دي دي التفاحه بتاعت الحلقه اللي في الاخر قال لهم عبد ذاهب عن نفسه ما عدتش فاكر نفسي يا رب متصل بذكر ربه لساني ما بيبطلش كلام عنك وذكر ليك قائم بأداء حقه جوارحي ما بتبطلش عمل في طاعتك ناظر إليه بقلبه قلبي ما هوش عايش غير مع معاك انت يا رب فإذا نطق فبالله وإذا تكلم فعن الله وإذا تحرك فبأمر الله وإذا سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم لأنه بيحبه بكاهم لما اتكلم عنه لأنه بيحبه الأب ال- ال- الابن لما يروح لأمه يقول لها عايز اتجوز فلانة تقول له يا ابني ده فيها كذا وكذا من حبه ليها يقعد يكلم أمه عنها كلام يخلي أمه تقول له ده أحسن إنسانة في الدنيا لأنه بيحبها لو بتحب ربنا هتقول كلام مبهر عنه هتبهر الناس كلها بالكلام عنه حب الله يا جماعه حب الله هنعيش مع حب الله قد ايه من يستحق الحب مين اللي يستحق الحب مين اللي يستحق قلبك اللي يستحق حبي اللي بيحبني اكتر واحد بيحبني ومين كمان اللي لما لما بطلب منه حاجه يديها لي اللي ما بطلبش منه حاجه ابدا ويتاخر عني اه ومين كمان اللي يعني اللي ما يتشغلش عني ابدا لو احتاجته ما هو ده ربنا هو ده ربنا اغلى حبيب في حياتنا درس الليله كان هدفه ان ربنا يبقى اغلى حبيب في حياتنا درس الليله كان هدفه ان احنا نعرف يعني ايه حب الله نعيش مع حب الله وصلنا للتوصيات يا جماعه توصيات انا عايزك تقولي له بحبك بس حب عملي حب عملي ازاي انت يا رب بتحب قيام الليل يا رب بتحبه يا رب والله ما هسيبه والله ما عدت هسيبه انت يا رب بتحب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم والله ما هبطل ذكر انت يا رب بتحب الصيام وبتحب خلوب فم الصائم هصوم يا رب اثنين وخميس او يوم ويوم حتى لو بموت هصومهم يا رب حب ليك انت يا رب بتحب الصدقه انا هطلع اغلى حاجه عندي صدقه ليك الليله يا رب وبكره يا رب انت يا رب بتحب انت يا رب اللي بتحبه انا هحبه يا رب حب ربنا يا جماعه انا عايزكم تعملوا ورقه اسمها ورقه حب الله او ورقه النعم اكتبوا فيها كل نعمه ربنا اداها لكم في الدين والدنيا اكتبوا فيها الكلام اللي انا قلته الليله اكتبوا فيها كل اللي انت اعمليها الوقت واكتبوا فيها كل اللي افتكرتيه من درس الليل ولما تعمليها يبقى الاسبوع ده اسبوع الحمد اقعدي بصي والله عملتها مره كنت ابص فيها كده واقعد اقول الف حمد وشكر ليك يا رب قال والله كنت بحس ان انا قلبي ده بيدوب بيدوب كده اهو يا رب انت عملت لي كل ده يا رب كل ده يا رب عملت الورقه دي كتير عملتها زمان ايام الكليه وعملتها في الحجه اخر حجه حجيت وكنت حاسس ان انا هموت يا رب انت عملت لي كل ده الواحد ما بيحسش والله يا جماعه لما بيحط الموضوع قدامه يا رب كل ده ليا الواحد بيقعد عايش على الورقه ده سنين من غير ما يبص لها بعد كده قلبه دايب من نعم ربنا سبحانه وتعالى انا عايزكم تركزوا معايا انا كان النهارده عندي ظروف وكنت مش هقدر اجي عارفين انا جيت ليه انا جيت عشان 13 و14 و15 انا جيت عشان افكركم بالصيام 13 و14 و15 والله يا جماعه اكتر حاجه جابتني النهارده ده ولولا ده كان 99% ما انا جاي بإيه؟ ب- بقدر الله 13 يوم ايه الخميس الجاي الخميس والجمعه والسبت 13 14 15 رمضان قرب يلا رجاله رمضان قرب عايزين نوصل لربنا خدوا بالكم ان الجمعه الجايه هتبقى 14 نهارها صيام ليلتها هتبقى ليله النصف من شعبان الليله اللي صح ثلاث اسانيد فيها عن رسول الله انا انا لاقي ثلاث اسانيد ثلاث اسانيد الالباني صححها عن رسول الله في ليله النصف من شعبان يتنزل الله في ليله النصف فيغفر لكل مسلم الا لمشرك او مشاهد طب هو ربنا بيغفر طب خلاص اقوم ليه هو لو مدير الشغل نزل يطلع على الشغل هتنام ولا هتشتغل بايديك واسنانك ربنا هيطلع علينا يا جماعه ليله النص من شعبان ده في اثر ان ليله النص دي اللي بيترفع فيها اعمال السنه كلها عايزين نموت نفسنا يا جماعه يعني ممكن في خلال اسبوع اعمال السنه اللي فاتت تترفع الموضوع اللي كلمتكم عنه المره اللي فاتت يعني يا جماعه عايزين عايزين نموت نفسنا بقى الاسبوع ده نجيب اخرنا صيام وقيام وقران وذكر وصدقه ليه لان ليله النص من شعبان او رفع اعمال السنه كلها في خلال ايام يا جماعه خلاص يا اخوانا وصلنا لاخر حاجه في التوصيات واخطر حاجه في التوصيات طول عمر الواحد هيموت هيموت عشان انقاذ غير المسلمين من النار 200 الف واحد يوميا بيموتوا على غير لا اله الا الله يا مسلمين اتقوا ربنا فيهم اتقوا ربنا الواحد والله العظيم يا جماعه والله بعد كل صلاه بدعى ربنا للكفار اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا رب انت قادر جمعيه كنت زمان جبت كتاب لواحد اسلم على ايده 4000 واحد بالمراسله المهندس محمد عبد المنعم توفيق الله يرحمه فوجئت من فتره قصيره جدا ان الله يرحمه كان بيبعت جوابات الناس بتسلم ان في جمعيه الوقت امتداد لجهده طالعه بتبعت لكل دول العالم ب 111 لغه كتب عن الاسلام وعامله مشروع اسمه الفري قران يعني قران ببلاش بعتت 4000 مصحف مره ل 4000 واحد اجنبي 1000 واحد منهم بعت ان هم اسلموا يعني مجهود رهيب ب 111 لغه بيبعتوا كتب عن الاسلام وبيبعتوا مصاحف بالانجليزي و... واخر حاجه اتذكر ان هم كانوا بيطبعوا مصاحف بالفرنساوي جمعيه تبليغ الاسلام في اسكندريه يا جماعه انا هديكم رقمها دلوقتي رقمها اكتبوه معايا واحفظوه معايا عشان الجمعيه دي نتصل بيها الليله واللي معاه فلوس واللي معاه فلوس واللي معاه حته ذهب احنا يا جماعه بنتكلم عن حب الله لو بتحبه شارك في ان الكافر اللي ما هوش عارفه يعرفه لو بتحبيه شارك ان كل الناس تعرفه وتحبه زي ما انت بتحبيه ده امتحان عمل اهو الحب الله صفر عشرة ده نمرة امين الجمعية باذن الله سبحانه وتعالى تتصلوا بيه بعد الحلقة وبكرة وبعده وبعده وطول العمر بقى خد النمرة دي ان شاء الله كل ما الجامعة تعرف مبلغ ده ده من مشاريع حياتي والله يا جماعة انا مش مصدق ان جه اليوم اللي بتكلم فيه عن حاجة ممكن بسبب غوشتك ولا بسبب حلقك ولا بسبب الالف جنيه ولا بسبب الميت ولا بسبب التبرع اللي انت هتديه للجمعية يطلع مصاحف للناس ويطلع كتب للناس في كل العالم ناس تسلم وتقول لا اله الا الله وتيجي معاك على حوض النبي حسوا بالخطورة دي صفر عشرة ستة واحد صفر صفر تلاتة تلاتة خمسة صفر عشرة ستة واحد صفر صفر تلاتة تلاتة خمسة حفظتوها يا جماعة أتمنى بس إن المخرج يكتبها معانا الله يخليك ربنا يبارك فيكم صفر عشرة ستة آلاف ومية ستة واحد صفر صفر تلاتة تلاتة خمسة بقولها للمرة الأخيرة احفظوها بقى صفر عشرة ستة واحد صفر صفر تلاتة تلاتة خمسة نمرة جمعية دار تبليغ الإسلام في اسكندرية أتمنى يا إخواننا أن إن شاء الله بإذن الله ما ننساش التوصيات الحب العملي لله 13 14 15 ليلة النص من شعبان جمعية دار تبليغ الإسلام أتمنى أن نتبرع لها بكل ما نستطيع من قوة ده رسالة في رقبتنا قدام في رقبتك وفي رقبتي أنا الوقت حطيت في رقبتكم رسالة والله العظيم ودي من رسائل حياتي وعمري اللي طول ما باذن الله ربنا احياني واحياكم هتلاقوني بتكلم عنها على طول انقاذ الكفار من النار نطلع بقى لرساله عمرنا اللي النبي عاش عشانها عليه الصلاه والسلام لو بنحب ربنا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء الظامئ الماء البارد على الظما اللهم املا قلوبنا بحبك اللهم اصطفينا واستعملنا لنصرة دينك برحمتك يا عظيم السماوات والأرض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك